آيات يصدقها الرسول على مر الزمان لنا عظات لنا عظات وبرهان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة الموحدون السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأهلا بكم معنا ومرحبا في لقائنا نبوءات الرسول صلى الله عليه وسلم نتعرف عليها فيما تحقق وما يزال يتحقق فيزداد إيماننا وتقوى حجتنا ونثق في صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأكد لدينا أن السنة النبوية وحي وحق من عند الله وأن الصحابة الكرام ورواة الحديث الشرفاء قد نقلوها على أحسن وجه وأتم صورة وأكملها وحين نستمع إلى تلك النبوءات وهي تتحقق نقول الله أكبر صدق الله تعالى وبلغ رسوله صلى الله عليه وسلم في حلقتنا السابقة كنا قد ذكرنا ما يتعلق بأولئك الذين ينكرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنهم سيظهرون ومن صفاتهم التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها الشبع والاتكاء على الأرائك والشبع يدل على الجهل والبلادة والغباء والاتكاء على الأرائك يدل على عدم الرحلة إلى العلماء والجلوس بين أيديهم والتكبر على العلم وعلى السنة النبوية وجمود القلب وقسوته وبقي أن نشير إلى أن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام محفوظة بعض الناس يقول لك أصل السنة لم تحفظ نقول له كيف لم تحفظ السنة يقول لك القرآن ربنا قال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون والذكر هو القرآن فنحن نعمل بالقرآن لأنه محفوظ ولا نعمل بالسنة لأنها ليست محفوظة هذا دليل غباء هذا دليل جهل لماذا حصرت كلمة الذكر في القرآن افتح اللغة العربية افتح كتب العلماء من عهد النبي عليه الصلاة والسلام إلى أيامنا ستجد أن السنة النبوية داخلة في الذكر فالذكر معناه يا جماعة هو ما أوحى الله عز وجل به إلى النبي صلى الله عليه وسلم الذكر هو شرع الله ومن أين يؤخذ شرع الله؟ من القرآن والسنة إذا لما نقرأ قول الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون الذكر هو القرآن والسنة فالقرآن تكفل الله بحفظه بنفسه فلا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد وأما السنة النبوية فقد أوكل الله عز وجل مهمة حفظها إلى العلماء الذين يغرسهم الله بيده إيه؟ يغرسهم الله بيده نعم كل عامل في خدمة السنة وشريعة الإسلام فهو غرس الله وإليكم نص الحديث روى ابن ماجة وغيره والإمام أحمد وابن حبان والحاكم عن أبي عنبة الخولاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الله عز وجل يغرس لهذا الدين غرسا يستعملهم في طاعته فهل حفظت السنة؟ أعداء السنة منكر السنة بدلالة الشبع والاتكاء على الأرائك الجهل والغباء والكبر وقسوة القلب يقولون إن السنة دخل فيها المكذوب وفيها الضعيف فعشان كده احنا بنسيبها نقول لهم لا هل اختلط المكذوب بالصحيح والضعيف بالصحيح فلم نستطع تمييزه يعني احنا مش عارفين اختلط علينا في بعضه لا هذا لم يحصل لقد حفظت السنة ونقيت وصينت وطهرت فعندنا أحاديث لكتب كتب للأحاديث الصحيحة وكتب للأحاديث الضعيفة وكتب للأحاديث المكذوبة وقواعد معلومة لمعرفة الحديث الصحيح والضعيف بأنواعه والمكذوب بأنواعه يعني الصحيح الحديث عندنا إما مقبول وإما مردود مقبول يعني يعمل به ويحتج به في الدين ما لم يكن هناك ما يمنع من الاحتجاج به كالنسخ مثلا أو مسألة بقى العموم والخصوص العام والخاص والتقييد والإطلاق فالمقبول له شروط والمردود أي شرط يختل من شروط القبول ينتج عنه حديث مردود ما نعملش بيه ولا ناخد بيه ولا نستدل بيه فالحديث المقبول أقسام صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته وحسن لغيره بشروط معلومة يعني الحديث عشان نقبله لازم يتوفر فيه شروط أشهرها خمسة أن يكون الرواة عدولا الراوي العدل يعني إيه العدل دي كلمة متركبة من حاجتين أو العدل دي كلمة بتدل على إيه على ثقة صاحبها يعني ثقة زائد, زائد دين يساوي إيه عدالة زائد دين تساوي ثقة عدل يعني صاحب دين عدل يعني صاحب مروءة عدل يعني لا يرتكب الكبائر عدل يعني يقيم الفرائض عدل يعني واظب على الص... على ال... على النوافل عدل يعني لا يصر على الصغائر عدل يعني عنده معرفة بالذوق العام ومراعاة عرف البلد ادي العدالة يعني احنا بن... بن... طالبين شروط عظيمة في اللي بينقل حديث النبي عليه الصلاة والسلام ادي العدالة أما الشرط الآخر فهو الحفظ والضبط فبنقول عدالة زائد حفظ أو ضبط يساوي ثقة يبقى احنا لا نقبل من الراوي إلا إذا كان حافظا متقنا أو بيكتب ويتحرى في كتابه ويراجع كتابه كل راوي بنشترط في كده عدالة الرواة اتصال السند يعني أبو هريرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وسعيد المقبوري سمع من أبي هريرة وفلان سمع من سعيد المقبوري وفلان سمع من من سمع من سعيد الم... كل واحد يسلم للي بعد منه ادي اتصال السند ما ينفعش يبقى في حاجة مفقودة في النص ما ينفعش يبقى في مصدر مجهول وبيبقى عندنا ضبط الرواة يبقى عدالة الرواة ضبط الرواة اتصال السند السلامة من الشذوذ يعني يكون ثقة وكويس وبيجيب امتياز بس أحيانا بيشذ في حاجة بنكتشفها من خلال مقارنة روايته بروايات الآخرين فبيسموه الحديث الشاذ ما خالف فيه الراوي الثقة أو المقبول من هو أوثق منه أو من, ك... من خالف من الثقات من هم أكثر عددا منه ولا يكون معللا العلة دي بقى هي اللي برع فيها علماء الحديث ودي لب علم الحديث إزاي تكتشف علة حديث زي الأمراض الخفية التي لا تكتشف إلا بالأجهزة الدقيقة جدا ربنا يشفينا ويشفي مرضانا فعلماء الحديث عندهم ملكة وخبرة ناتجة عن طول ملازمة السنة النبوية يكتشفون بها علل الأحاديث التي لا يراها البسطاء من من طلبة العلم فالسنة النبوية محفوظة الحديث الضعيف بقى المردود أنواع عندك المنقطع والمرسل والمعضل والمعل والشاذ والمقلوب والمضطرب والمحرف والمصحف أنواع والله ما يفهموا عنها حاجة منكر السنة والله ما يفهموا عنها حاجة ويطلعوا ينكروا السنة احنا عندنا أكتر من 90 نوع من أنواع علوم الحديث ما ينفعش أقول لك الحديث ده صحيح ولا ضعيف الحديث ده يعمل بيه ولا ما يعملش بيه إلا لما عدي الحديث ده هو على 90 نوع من أنواع علوم الحديث عشان أطلعه لك صافي فالسنة النبوية حفظت منكروا السنة لا حجة لهم يقولوا بقى نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ده القرآن قلنا القرآن والسنة طب خليه القرآن الذكر طيب القرآن نزل على من؟ على النبي عليه الصلاة والسلام وأنزلنا إليك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ثم إن علينا بيانه فإذا كان القرآن محفوظا وقد تكفل الله ببيانه ثم إن علينا بيانه فلا بد أن يكون المبين محفوظا يبقى المبين القرآن وهناك مبين للقرآن شارح للقرآن موضح للقرآن وهو النبي عليه الصلاة والسلام فالمسألة محسومة شبهاتهم كلها ساقطة وعندنا في جامعة الأزهر للفرقة الثالثة قسم الحديث والرابعة بندرس لهم شبهات حول السنة نعرف أولادنا خبايا الطاعنين على السنة وكيف يردون عليهم والكتب في ذلك واسعة معلومة وبعدين يقول لك أصل تاريخ السنة مجهول عشان كده احنا بننكرها وبنردها احنا عارفين تاريخ القرآن وعارفين اللي نقله نقول لهم مين اللي قال لي تاريخ السنة مجهول ده احنا عندنا مادة بندرسها في سنة أولى كلية أصول الدين اسمها تاريخ السنة وقد أحسنت الجامعة صنعا حين قررت هذه المادة تاريخ السنة من حوالي أربع أو خمس سنوات فكان الأصل الحفظ وعندنا أكتر من خمسين واحد بيكتبوا السنة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام أحصاهم الدكتور محمد مصطفى الأعظمي نسأل الله أن يجزيه خيرا في رسالة دكتوراه اتناقشت في انجلترا من حوالي 30 سنة من حوالي 30 سنة نقشت في انجلترا اسمها دراسات في الحديث النبوي جمع أكثر من خمسين اسم كانوا بيكتبوا السنة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من ضمنهم عبد الله بن عمرو بن العاص والحديث صحيح لأني سمعت واحد من منكري السنة بيقول الحديث ده ضعيف وبيجيب حديث ضعيف ويقول عليه صحيح يعني يقول إيه يقول لك إن أبو بكر الصديق كتب مجموعة من الأحاديث وبعد كده رجع في كلامه وحرقها ده, ك... ده ده مش صحيح يا جماعة والله أبو بكر ما كتبش حاجة وحرقها دي قصة بطلة قصة غير صحيحة والصحيح يضعفوه عرفت ان هم أهل أهواء وجهال اللي هو عبد الله بن عمرو كان بيكتب النبي عليه الصلاة والسلام قال له اكتب فوالذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق اكتب فكان في خمسين كاتب فالسنة كانت الأصل فيها الحفظ لحد زماننا الحفظ لكن في عوامل مساعدة الكتابة نشأت من زمن النبي عليه الصلاة والسلام بس كتابة إيه متفرقة ده عنده صحيفة وده عنده صحيفة وده عنده صحيفة في صحيفة جابر بن عبد الله وصحيفة أنس بن مالك وصحيفة آه، الصحيفة الصادقة اللي هي بيرويها وهب بن منبه وهناك صحيفة ج- جابر بن سمرة حاجات متعددة صحف متفرقة طب بيحفظوا وعندهم صحف متفرقة والورق بقى كان بتصيبه الأرض وورق بسيط وضعيف بدأ سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه في آخر المية قال يا جماعة عايزين نجمع الصحف ديا لحسن الحفاظ بيموتوا والسنة ممكن تروح والورق بيتقطع والأرض بتاكله فأما الإمام الزهري والإمام أبو بكر بن حزم فجمعوا إيه جمعوا الصحف ديا في ديوان واحد عارف تدوين السنة يعني ايه مش يعني كتابتها الكتابة من زمن النبي وشغالة على طول الكتابة معناها انك تكتب حرف جنب حرف التدوين معناها جمعنا الصحف اللي احنا كتبناها ودوناها يعني عملناها في ديوان ديوان يعني ايه مجلد واحد ديوان عامل محافظة اللي بيجمع المصالح فيها ديوان يعني مجتمع الصحف افتح اي كتاب لغة عربية ديوان يعني مجتمع الصحف بعد ما اتدونت في حديث كلام النبي في فتوى الصحابي في حديث ضعيف في حديث صحيح قالوا يا جماعة احنا عايزين ناخد مرحلة ثالثة الحفظ الكتابة التدوين المرحلة الرابعة ايه هي بقى قالوا المرحلة الرابعة ان احنا نصنف يعني إيه التصنيف يعني كلام النبي عليه الصلاة والسلام لوحده وكلام الصحابة لوحدها وأحاديث الصلاة لوحدها وأحاديث الزكاة لوحدها وأحاديث الطهارة لوحدها وأحاديث فضائل القرآن لوحدها بعد ما عملوا كده وأحاديث أبو بكر لوحدها وأحاديث عمر لوحدها ده نوع من التصنيف زي درجة واحد درجة اتنين درجة تلاتة بس دي مش درجات كده بقى دي تصنيف ده صنف كذا وده صنف كذا بعد ما صنفوها قالوا احنا عايزين ناخد الصحيح منها في كتب لوحدها والضعيف في كتب لوحدها ده اسمه التمييز والغربلة حد يشك بعد كده في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أولئك الذين يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله كلها وبعدين السنة ما بتعرضش القرآن يا جماعة بيقول لك الحديث ده بيعارض القرآن ده في مخك أنت في مخك أنت اللي بتقول الحديث بيعارض القرآن لكن عند علمائنا عندنا علم اسمه علم مختلف الحديث أو مشكل الحديث لما حديثين صحيحين يتعارضوا مع بعض عمرهم ما يتعارضوا بيتعارضوا من ناحية الظاهر عند قليل العلم يقول الله ده بيعارضوا بعض لا مفيش حديثين صحيح بيعارضوا بعض لأن هم وحي الوحي عمره ما يتعارض مفيش حديث صحيح بيعارض آية ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا علم اسمه علم مختلف الحديث أي حديثين صحاح بيتعارضوا من حيث الظاهر من الظاهر بس كده مع بعض توديهم لعالم يقول لك الحديث ده معناه كذا وده معناه كذا يلتئم مع بعضه طيب يقول لك ده الحديث ده بيعارض الآية لا عمر الحديث الصحيح ما يعارض الآية ولا الآية تعارض الحديث الصحيح ده عندي قليل العلم ما هوش مستوعب الصورة يقوم العالم يعدل له الصورة المقلوبة المعكوسة اللي عنده وع- واحنا بندرسه عندنا في كلية أصول الدين قسم الحديث في الفرقة الرابعة وهي مادة مستحدثة بقالها سنتين سبحان الله فأنا عايزك تتأكد أن السنة علاقتها بالقرآن يا بتأكد القرآن يا بتأكد على القرآن يا بتوضح القرآن وتشرحه وتبين ما فيه وتفصل مجمله يا بتزود حاجة من السنة النبوية للتشريع اللهم احفظ علينا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته لبوءات الرسول مبشرات مبشرات وآيات يصدقها الرسول على مر الزمان لنا عظات لنا عظات وبرهان تسر به العقول فسيرته وسنته حياة ومنهاج